وقبل ما تروح التراويح اسمع كلام طيب ومريح عيش في المعاني وتفاصيلها قبل الإمام ما يرتلها اسمع كلام طيب ومريح عيش في المعاني وتفاصيلها قبل الإمام ما يرتلها
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد مع الجزء السادس والعشرين مع جزء الأحقاف ونبتدي مع سورة الأحقاف ومن البداية ننظر في أحوال الكافرين وسبب إعراضهم عن دعوة خير النبيين من البداية والذين كفروا عما أنذروا معرضون ونلاقي بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ويذكر شأن هؤلاء المكذبين وافتراءاتهم لما يقول سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين بعد ما يذكر لنا إعراض الكافرين يأتي بذكر أهل الاستقامة أهل الإيمان إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة وبعدين يأتي الكلام على الوصية بالوالدين ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ويجي دعاء الأربعين حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وبعدين عاقبة أهل العقوق والذي قال لوالديه أف لكما ويجي بعد كده يتكلم على جزاء أهل الاستكبار ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون آدي عاقبة الإعراض عن منهج خير النبيين وهم بيعرضوا ليه؟ لأن هم مستكبرين بيستكبروا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولما ذكر الاستكبار ذكر لينا مثال اللي اتسمت عليه الصورة من خلال قوم عاد قوم سيدنا هود واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف المنطقة اللي كانوا فيها اسمها منطقة الأحقاف ودي كانت في جنوب ال- ال- الجنوب آه، على آه، الجزيرة العربية في منطقة اليمن ويقول لنا بقى انه عاد دول استكبروا لما كان عندهم من الامكانيات وكان عاقبه هذا الاستكبار ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل عليهم ريح صرصر عاتيه ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء على ان هم لما جاءت الريح قالوا هذا عارض ممطرنا فهو النذر اذا جاءت بعد ما ربنا بيقيم الحجه تأتي فتعصف بكل شيء فجأة كما حدث لعاد فربنا أنذر هؤلاء الذين يعرضون عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النذير وإذا كان دول أهل الإعراض ففي أهل الاستجابة فيذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى استجابة الجن وإن هم لما استمعوا للقرآن زي ما هيأتينا في سورة الجن هيقولوا إنا سمعنا قرآنا عجبا فهنا ربنا هيقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ثم يأتي في الخواتيم إنه هؤلاء الذين يعرضون عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى يذكر إنكارهم للبعث ويقول لهم في النهاية أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير وخاتمة الصورة فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بعد ما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل سورة الأحقاف بتتكلم عن اللي بيعرضوا وبيستكبروا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان كذلك وجبنا سيرة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فتيجي بعد كده بقى سورة محمد وسبحان الله سورة نبينا صلى الله عليه وسلم سورة محمد ما فيهاش فضل النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها إيه؟ فيها والكلمة اللي هتسمعوها في سورة محمد وهتتكرر جدا كلمة العمل كأنه المنهج إيه بقى؟ اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الله عملك إذا ما اتبعتش النبي صلى الله عليه وسلم وما اتبعتش منهج النبي صلى الله عليه وسلم بصوا من البداية بقى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم طب واللي هيؤمنوا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ويأتي بذكر الجهاد والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم هنسمع كلمة العمل بشكل غير متوقع تماما في سورة محمد وده ليه؟ لأنها بتتكلم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فتلاقي بقى والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم على ما أعده للمؤمنين ويتكلم على مثال الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون وبعدين يتكلم على النذر للساعة فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ويدينا الإرشاد بأنه الأصل التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ويتكلم على أحوال المنافقين رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه وعشان ما يبقاش في نفاق وعشان نبقى على منهج محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الجلسات دي والحلقات دي الغرض منها إيه؟ إن احنا نفك الإقفال بعد الليالي دي كلها يا رب تكون القلوب لانت والقرآن عمر قلوبنا عشان كده بقى يلين القلب بذكر القرآن في المقابل هنلاقي بقى اللي اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه أحبط أعمالهم فأحبط أعمالهم وتلاقي في الآخر والله يعلم أعمالكم وتلاقي وسيحبط أعمالهم والمنهج كله في الصورة يبقى في الآية 33 لما ربنا يقول يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وبعديها ولن يتركم أعمالكم يبقى منهج محمد صلى الله عليه وسلم سنة محمد صلى الله عليه وسلم هو ده ركن قبول الأعمال بالاتباع وإذا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم يأتي الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا يأتي ربنا سبحانه وتعالى بفتوحاته على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لنا الفتح المبين اللي هو صلح الحديبية عشان إيه؟ ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما أكتر حاجة هتبقى واضحة قوي في سورة الفتح ذكر السكينة فيها ربنا هيذكرها مرتين في الأول لما يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويجيب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفته إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه فيأتي بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وحقه علينا ويقدم في الآية دي ذكر حقه هو على حق ربنا نفسه سبحانه وتعالى لأن التعزير والتوقير للنبي والاحترام له صلى الله عليه وسلم وبعد كده التسبيح لربنا سبحانه وتعالى عشان نعرف مقام محمد صلى الله عليه وسلم وبعدين يتكلم على حقيقة المنافقين سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا ويتكلم على عاقبة هؤلاء ثم يتكلم على بيعة الرضوان لما يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أدي الموضع الثاني بقى فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فيأتي بنتائج صلح الحديبية وإنه ده هيكون ممهد للفتح فيأتي ربنا سبحانه وتعالى بالبشارة بالفتح فيقول سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ويجي بقى في الآخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه ووصف الصحابة رضوان الله عليهم إن هم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه أهل إيمان يبتغون فضلا من الله ورضوان ربنا سبحانه وتعالى واهل عمران وبعدين ياتي بقى بصفاتهم بانه سيماهم في وجوههم من اثر السجود وان ده مثلهم في التوراه بالنسبه للامه الماديه ان هم اهل عباده ويقول ان مثلهم في الانجيل فياتي بصوره ماديه كزرع اخرج شطاه فازره بالنسبه للنصارى اللي هم امه روحانيه فيقول ان منهج الاسلام هو منهج الوسط ما بين الماديه وما بين الروحانيه وانه هذا منهج خير البريه صلى الله عليه وسلم وبعد ما تاتي الفتوحات يقول لنا علينا ان نتادب بالاداب فتاتي سوره الحجرات وهي سوره الاداب في القران تبتدي بالادب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ويتكلم على غض الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم رفع الصوت للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخاطبته صلى الله عليه وسلم كخطاب بعضنا بعضا ويقول علينا بأن نتأدب في معاملته ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم بعدين بقى في المجتمع في العلاقات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إنما المؤمنون إخوة لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء تلاقي بقى كلها إيه إرشادات تنبيهية إرشادية في موضوع الآداب اجتنبوا كثيرا من الظن وتتختم الصورة بذكر حقيقة الإيمان قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم نبتدي بالإسلام ولما نحقق معاني الإسلام التي بني عليها القواعد الخمس ويبقى فعلا نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت ونحقق المعاني دي يبقى سنكون إن شاء الله من أهل الإيمان ويتحفر الإيمان في قلوبنا ويرسخ في القلوب تيجي بعد كده بقى سورة قاف وسورة قاف يا جماعة هي مفاتيحها في القاف دي تبتدي بقاف القرآن قاف والقرآن المجيد وبعد ذكر القرآن يأتي بالآيات الكونية أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ويأتي بتكذيب الأمم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون إلى آخر من ذكر في أحوال الأمم بعد ما يذكر القرآن يجي بذكر القيامة والآيات المزلزلة في القرآن في سورة قاف التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ويخطب بها على المنبر كان هذا المعنى الذي ترتج له القلوب وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فيأتي بذكر القيامة وكأنه المعادلة بتاعت سورة قاف بتقول ايه قاف قرآن وقاف قيامة طب لو الاتنين دول في قلب يحصل ايه يحصل صلاح للقلب عشان كده اخر الصورة ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد عايز قلبك يتصلح عايز امورك تبقى مع ربنا على خير حال محتاجين لاصلاح القلوب قرآن وذكر القيامة عشان كده هتتختم الصورة بذكر القيامة يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ويأتي زي ما ابتدى بذكر القرآن يختم بذكر القرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد هناخد بقى ما تبقى من هذا الجزء اللي هو هتبقى سورة الذريات إن شاء الله بقى مع الحلقة القادمة إن شاء الله وندرس جزء الذاريات أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أفضل الكرام عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقبل ما تروح التراويح اسمع كلام طيب ومريح عيش في المعاني وتفاصيلها قبل الإمام ما يرتلها